بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أهلا بيكم ربنا يكرمكم ويرزقكم ويتقبل منا ومنكم مش عارف نقول آخر حلقة ولا نقول آخر رمضان ولا نقول آخر ختم القرآن مش عارف نودع مين ولا مين ولا مين مش عارف الحلقة دي هل هي وداع رمضان ولا وداع ختم القرآن ولا وداع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حلقة صعبة في الآخر لكن خلونا نبتدي الحلقة دي قبل ما ندخل في حجة الوداع ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلونا نبدأ بأربع خمس نقط أربع خمس نقط سريعة النقطة الأولى شكر والنقطة الثانية اعتذار والنقطة الثالثة تأكيد والنقطة الرابعة ملخص السيرة والنقطة الخامسة ماذا بعد رمضان ثم أحداث النهاردة نمسكهم واحدة واحدة بسرعة كده أول حاجة شكر شكر لمين شكر لكل اللي ساعد في نجاح هذا العمل مش هقول برنامج لأن هذا العمل إحياء لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوصيلها للعالم شكر لمين عايز أشكر مين عايز أول ما أشكر أشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعب اللي أتاحت الفرصة ان احنا نعمل هذا العمل من هذا المكان وان احنا نصور في المواقع الحية غار حراء وغار ثور وان احنا نصور 30 يوم من امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم يعلم ان ده ما كانش سهل في الماضي فلها الشكر الحكومة السعودية والشعب السعودي شكر جزيل شكر مش مني انا بس شكر من الامة كلها ان السعودية والمملكة اتاحت للامة الفرصة دي انها تتعرف عن قرب في ناس مش هتقدر تيجي تعمل عمرة في ناس مش هتقدر تيجي تزور المدينة فشكرا للمملكة اللي اتاحت لينا كلنا ان احنا نتعرف عن قرب عن النبي صلى الله عليه وسلم فالشكر ليهم الشكر الثاني الحقيقة شكر لأهل المدينة أهل المدينة اللي بيجري في عروقهم سبحان الله حنية وعطف وحنان كأن أشوف مش غريبة أخواننا دول أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم فإزاي نتعجب إن هم يكونوا بالحنان ده وبالعطف دون وهم أهل المدينة شكر لأهل المدينة اللي أكرمونا الشكر الثالث الحقيقة وأنا عمال أقول الشكر دون النهاردة ونيتي فيه من لا يشكر الناس لم يشكر الله والناس اللي احنا بنقول أساميها ديا فعلا ساعدت إن أنتوا تتفاعلوا مع هذا العمل الشكر الثالث للشيخ صالح كامل اللي هو دعم هذا البرنامج في ال ART فله الشكر أنا بشكره يعني شكر جزيل على دعمه وعلى وقفته الشكر اللي بعد كده شكر لفندق هو المفروض ان احنا ما بنعملش دعاية في البرنامج لكن هو شكر لفندق الأبروي اللي تصور فيه هذا البرنامج وطلع منه هذا البرنامج وتعبوا معانا قوي قوي قوي انا بشكرهم شكر جزيل جدا وبشكر اداره الفندق شكر جزيل جدا الشكر اللي بعد كده شكر لاداره قناه اقرا اللي تعبت قوي قوي قوي في متابعة هذا البرنامج أنا بشكرهم شكر كبير الشكر اللي بعد كده لفريق العمل المصورين اللي بيصورونا الآن الأستاذ المخرج اللي تعب جدا يا جماعة يكفي غار ثور وطلعهم وهم صايمين وكان مخرج البرنامج الأستاذ خالد مريض بالقلب ومع ذلك أصر إن هو يصور بنفسه ويطلع فهو يعني بيصورنا الآن وأنا بشكره كل العاملين من مهندسين وكل اللي شاركوا الحقيقة أنا عارف إن دي يعني إن أنتوا بتقولوا يعني كل ده ليه أنا ما أقدرش أختم البرنامج من غير ما نشكر الناس دي الشكر اللي بعد كده شكر المركز دراسات المدينة اللي أمدنا بمعلومات غزيرة جدا والشركة أنوار المدينة اللي أمدونا هم الاثنين وشركة ومركز دراسات المدينة ده مركز وقفي فجزاهم الله خيرا آخر شكر أعظم شكر شكر لله تعالى سبحانه وتعالى أنا خليت في الآخر لأن الله تبارك وتعالى يعني علمنا نشكر الناس لكن ما نقدرش غير إن احنا سبحانه وتعالى الملك العظيم اللي من علينا نعمة انا شاعر بيها مش عارف انتوا حاسين ولا لا انه من علينا ان البرنامج ده يتعمل من المكان ده من امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويلهمنا ان احنا نروح غار حراء وغار ثور وان احنا هو سبحانه وتعالى اللي من علينا بنعمة ما حصلتش لحد كتير قبل كده في تاريخ امتنا ان احنا نشوف اماكن و... ونصور من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلتش قبل كده دي نعمة كبيرة أنا شخصيا حاسس بنعمتها نعمة كبيرة قوي قوي قوي لم تتاح لأحد من قبل إنه يحكي عن النبي للملايين من قدام بيت النبي يمكن ما حصلتش في التاريخ قبل كده لأن ما كانش فيه فضائيات ولا إعلام زي كده ومن ساعة الفضائيات دي أول مرة يعني نتكلم عن رسول الله من أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع الملايين عن النبي انا انا حاسس بنعمه لو جلست اسجد لها العمر ما اكفيهاش واحب ان انا القى ربنا بهذا العمل واقول يعني يوم القيامه يا رب انا جاي كان ليا اخطاء كثيره لكن القاك بهذا العمل فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا وانتوا كمان احمدوا ربنا يا اخوانا ان ربنا فتح علينا وشفتوا انتوا الاماكن دي دي نعمه من الله كبيره اما الشكر اللي اختم بيه فشكري لرسول الله والله يا اخوانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان ممكن يدعي على اللي ظلوا- ظلموه واذوه وعذبوه لكن ما دعاش عشان احنا نطلع مسلمين جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله الف شكر الف شكر يا رسول الله الف شكر ان انت صبرت واستحملت عشان نطلع نتكلم عنك ونفرح النهارده الحرم كان بيصلي فيه ملايين الحرم المدني بيختموا القرآن جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن قومه جزاك الله خيرا مش احنا بس يا مسلمين اللي بنقول جزاك الله خيرا البشرية كلها لازم تقول جزاك الله خيرا لأن هو قدم لهم نموذج لنهضة العالم كله والبشرية كلها محتاجة تتعلم منها نموذج البشرية أيا كان ديانتهم محتاجة لهذا النموذج العظيم يتعلموا منه إدارة وتخطيط وسياسة و- وعسكرية وحلم وصبر وسلام وحرب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ده كان الشكر أما الاعتذار فأنا بعتذر ليكم عن حلقة بكرة وبعده المفروض إن البرنامج لسه فيه حلقتين لكن أنا بختم بحلقة النهاردة وأنتوا تعذرونا يا إخوانا لأن أنا الحقيقة بقالي شهر ما شفتش مراتي وابني لأن ابني دخل المدرسة عليه فأنا كنت مضطر إن شهر بعيد عنهم وليا امل ان انا كنت اعيد في مصر بقالي ثلاث سنين ما حضرتش العيد في مصر فانا بستاذنكم ان دي هتكون اخر حلقه وبعتذر لكم عشان اعيد في مصر واشوف مراتي وابني ال- ده كان الاعتذار فما فيش حلقه بكره وبعده انما هنعيد يمكن حلقه النهارده ونعيد حلقه اخرى زي حلقه غار حراء ال- التاكيد آه، انا قلت لكم شكر واعتذار وتاكيد التاكيد ان البرنامج سيعاد ان شاء الله من اول ثلاث بعد رمضان موجود عليه ترجمه باللغه الانجليزيه يتعاد التلا... ينزل كل يوم ثلاث ويتعاد الجمعه حلقه كل اسبوع لغايه ما نخلص البرنامج لان أنا اعتقد ان سيره النبي محتاجه استيعاب ان كنا قلناها في رمضان فانت محتاج تنفذها وتعيش معاها لمدة شهر كامل لا ده لمدة ما نخلص ال 30 حلقة كل حلقة كل اسبوع حلقة عشان اقابلكم بعد ما البرنامج يخلص في برامج ايمانية وروحية لو ربنا مد في عمرنا ان شاء الله. ال- النقطة ال- اللي بعد كده هي ملخص السيرة ودي اصعب نقطة صعبة قوي انت عايز ملخص احنا اتكلمنا كام ساعة يا اخوانا وما وفيناش الموضوع ده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ده الموضوع غني لا ينتهي وهيجي ناس بعدينا تطلع أضعاف أضعاف اللي احنا طلعناه وجات ناس قبلينا وفي علماء أساتذتنا موجودة في وسطينا هنا طلعوا أحسن وأحسن من اللي احنا قلناه لكن اللي أنا بقوله تيجوا نخ- نلخص نلخص كل سيرة النبي في دروس صعب قوي انا انا انا مشفق عليا ومشفق عليكم بس اكتبوها يا اخوانا وهننزلها على موقع عمرو خالد دوت نت ال 15 درس ايه ال 15 دو- درس دول دول الملامح الاساسيه لاسلوب النبي في الاصلاح ده ملخص كل اللي قلناه في ال 30 يوم مش كده مش لازم نعمل الحكايه دي فاكتبوهم وسجلوهم واحفظوهم وتابعوهم طيب نحط عنوان لل 30 حلقه نحط عنوان لسيره النبي نسميها ايه نسميها رساله لاصلاح الارض ممكن مش كده رسالة لإصلاح الأرض هي دي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسميها ممكن برضو نسميها اسم تاني نق- نسميها قصة الحق والخير قصة انتصار الحق والخير على الباطل والمصالح الشخصية قصة انتصار الحق والخير على الباطل والمصالح الشخصية تيجوا نسميها كده ما هي ينفع الاسمين رسالة لإصلاح الأرض خلي بالك انا بقول الكلام ده وانت عمال بتفكر وانا كمان انا هعيش على خطايا انا هعيش على رسالته عنوان حياتك لازم يكون زي عنوان حياته هي مدة الرسالة كانت قد ايه 23 سنة عنوانها ايه رسالة لإصلاح الأرض أو عنوانها ايه تعالوا نسميها رسالة انتصار الحق والخير على الباطل والمصالح الشخصية مش هي دي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم المدة 23 سنة الرسالة رسالة للبشرية لأنها تجربة إنسانية فيها وحي بس الوحي ما بيخططش الوحي بيعمل إيه؟ الوحي بيرسم المنهج والمنهج موجود اللي هو القرآن فيها معجزات بس المعجزات ما بتغيرش الأحداث إنما المعجزات بتثبت وبترفع الروح المعنوية لكن التخطيط هو اللي بيغير الأحداث فهي تجربة تصلح ليوم القيامة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 15 معلم 15 ملمح للتجربة تيجوا نقولهم ونقول ان مفيش نهضة هتحصل في حياتنا الا بال 15 دول واحد التخطيط المرن المتحرك المبادر صح ولا لا انا بقول بقى وانت بتسترجع شريط السيرة كل فاكرين كم مرة قلنا كلمة تخطيط التخطيط المرن المبادر هو اللي بيبتدي مش ردود افعال مفيش نهضة من غير تخطيط يا اخوانا من غير مناش كل واحد منكم في مجاله يخطط يعتقد ان هو هيكون مسؤول عن المحافظة دي مسؤول عن الوزارة دي بعد 15 سنة مسؤول عن المؤسسة دي بعد 10 سنين من النهاردة ويقعد يخطط ازاي انجح المؤسسة دي تخطيط مفيش نهضة من غير تخطيط اتنين صبر واصرار وتضحية لغاية الدم والروح صح فاكرين سمية فاكرين حمزة فاكرين فلان وفلان فاكرين أفخار فاكرين النبي والدماء اللي, اللي مالت وجهه مش كده صبر عندك رسالة عايز نهضة مفيش نهضة من غير دماء مش دماء علشان دماء علشان لازم في تضحية واللي مش عايز يضحي يروح يقعد في بيتهم مش هيعمل نهضة النقطة الثالثة اللي نطلع بيها من سيرة النبي التدريب دار الأرقم ابن أبي الأرقم تدريب فكري وروحاني وأخلاقي وسياسي يطلع منه رجال جيل متميز وأنا بقول لو بلادنا ما بدأتش تاخد الشباب وتدربهم على الحاجات اللي أنا قلتها دي مش هنتكفت إن احنا ندربهم فكريا وسياسيا وروحيا وأخلاقيا وإيمانيا مش هنتكفت إن احنا نقول عايزين ندرب ولادنا على الإيمان لو بلادنا ما مفيش نهضة والنبي عمل كده عشان كده طلع جيل متميز قامت على كتافه وانتوا يا شباب لو ما حدش دربكم روح خد كورسات واتدرب لان التدريب سبيل النهضه الملمح الرابع من حياة النبي صلى الله عليه وسلم التعايش مع الآخر والانفتاح فاكرين الدستور اللي عمله للمدينة بكل طوائفها فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم ومراسلة الملوك فاكرين النبي وهو طلع صلح الحديبية وقال يطلع معايا المسلمين وغير المسلمين مستعد للتعايش مع الآخر نظرتي للعالم مش نظرة صراع الحضارات إنما نظرة تعايش الحضارات بس مش معنى كده إن أنا بفرط في حقي تعايش بس تعايش حقي تعايش بس في نفس الوقت معتز بديني مش يا مسلمين في الغرب انا بقول لكم تعايشوا مع الغرب بس بقول لك اوعى تفقد اعتزازك بدينك معتز بديني فخور بديني ومتمسك بحقي قوي تعايش مع التمسك بالحق شفت النبي صلى الله عليه وسلم الحق هاخده هاخده خلوا بيني وبين الناس مش هتنازل لكن بفتح ايديا تيجوا نعمل حلف الفضول تيجوا نتفق يا قريش وانا بتخانق معاكم نعمل حلف الفضول النقطة الخامسة من ملامح حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الإسلام السلام مش الأصل الحرب والحرب لو اضطررنا إليها أو عند الغدر لو حد غدر بينا أو لو منعنا من توصيل الرسالة خلوا بيني وبين الناس فاكرين بدر وأحد والخندق كان سببهم إيه الأصل السلام ولو قدرت ان انا اعمل السلام هروح صلح الحديبية وهحارب خيبر من اجل السلام عشان اوصلهم للصلح في النهاية الاصل في هذا الدين مش الصدام ولا التعطش للدماء ولو كان النبي عايز كان خلاها حمام دم لكن ما عملش كده كان يبحث عن السلام النقطة اللي بعد كده الايمان بفكرة المواطنة احنا مواطنين في وطن واحد مسلمين ومسيحيين كان النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا ازاي عمل الدستور وحريص كلنا عايشين في بلد واحدة مع بعضينا فكرة المواطنة حتى لو اختلفنا في الدين حتى لو اختلفنا في المذهب سني وشيعي فكرة المواطنة والح... والنبي كان حريص انه يخلي المسلمين اللي في مكة ما يشتركوش معاه في معركته ضد مكة لان هم مواطنين في مكة فما يصحش ان هو يقلبهم على المجتمع اللي هم عايشين فيه النقطة اللي بعد كده المرأة حاضرة بقوة في حياة النبي متفاعلة سياسيا واجتماعيا وأسريا كفاية بقى ظلم للمرأة مفيش نهضة إلا برفع الظلم عن المرأة الظلم اللي للأسف يتقال عليه دلوقتي باسم الإسلام والإسلام بريء منه النقطة اللي بعد كده سامحوني هي نقط كثيرة بس هي نقط النهضة دي معالم النهضة دي كثيرة دي 30 يوم يا اخوان هي نقط نظرية أنا بقولها أنا عارف بس لو خدتها وبدأت تدور في السيرة هتلاقي الكلام اللي احنا بنقوله ده هو اللي العالم محتاجه النهاردة سيرة النبي صالحة لكل زمان ومكان انا مش بطبق انا مش بلوي السيره علشان احداث النهارده دي هي منطبقه تماما لانها صالحه لكل زمان ومكان النقطه اللي بعد كده الثقافه والفنون دايما بيستخدمها النبي لرفع الروح المعنويه للناس وقت الازمات والاحداث النهضه ما بنتكسفش من الثقافه والفنون وبنقول انها مهمه والنبي استخدمها فاكرين الاناشيد فاكرين ازاي النبي دخل المدينه باغنيه فاكرين حفر الخندق فاكرين فاكرين فاكرين ازاي الثقافه والفنون مهمه النقطه اللي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم سياسته تجميع الناس مش تفرقهم يا ناس يا اللي عاملين يا شويه بنكفر الناس يا شوية بنفرق الناس عشان حسب مذاهبهم يا شوية بنفرق الناس على خلافات فقهية والأمة منهارة منهج النبي التجميع مش التفريق كل ما قدرنا نجمع جمع الناس وذوب الم- ال- الخلافات الفقهية ده منهج النبي كل السيرة كانت ماشية كده يجمع ولا يفرق النقطة اللي بعد كده لغة الخطاب الديني عند رسول الله مناسبة لكل زمان الوقت وقت عايزين نعمل أخوة في المجتمع تنزل آيات وأحاديث الأخوة الوقت وقت جهاد تنزل آيات وأحاديث الجهاد الوقت ده ما فيهوش جهاد ما تنزلش آيات ولا أحاديث الجهاد لغة الخطاب الديني في بلادنا لازم تكون مناسبة للوقت اللي احنا عايشين فيه لازم تتطور لازم تكون مش واقفة على 200 سنة فاتت لازم نطور لغة الخطاب على احتياجات العصر ونشوف بلادنا محتاجة ايه مفيش نهضة من غير لغة خطاب ديني يدفع لمرحلة جيدة النقطة اللي بعد كده خمس أخلاق أساسية ماشية معانا طول السيرة أخلاق النهضة إيه الخمس الأخلاق دول؟ الصدق الأمانة الوفاء صح شفتوا الوفاء كان ماشي معانا إزاي؟ الإتقان فاكرين النبي كل حاجة تخطيط عشرة على عشرة الصفة الأخيرة من الأخلاق اللي مفتقدة عندنا ولازم تبقى موجودة الأمل فاكرين النبي كان بيرفع الروح المعنوية إزاي؟ أحسن واحد فيكم يا شباب هيبقى حبيب لرسول الله اللي بيرفع الأمل عند الناس وأوحش واحد فينا اللي عمال يقول مفيش فايدة مفيش فايدة النقطة اللي بعد كده بتقول إن احترام رأي الشعوب وأخذ رأي الناس وحرية التعبير منهج مشي عليه النبي ده غير خطته في بدر عشان رأي واحد ده حط خطة جديدة في الخندق عشان رأي سلمان الفارسي ده الحباب بن المنذر قال له المكان ده غلط يا رسول الله قال له حاضر يا حباب وغير المكان لأن كلامه صح احترام رأي الناس فالشعب يتلاحم فالقيادة تحس انها قوية وتقف قدام الاخر او المنافس او المفاوض وهي قوية لانها وراها شعب بيأيدها مفيش نهضة إلا باحترام رأي الناس وتعظيم رأي الناس والناس تحس إنها منتمية لبلدها لأن رأيها بيتسمع وغير كده مفيش أمل ومفيش فايدة مهما قلنا تنميها النقطة اللي بعد كده اسمحوا لي يا إخوانا أنا بتكلم بمنتهى الصراحة في الحلقة دي ولازم أقول كده لأن دي سيرة النبي لأن دي أمانة محدش يزعل مني لأن أنا ما أقدرش أجامل على حساب النبي صلى الله عليه وسلم ما أقدرش أجامل ودي كلمة حق أنا عايز أقابل بيها ربنا يوم القيامة ان انا هختم الحلقه دي واقول لكم انا كمان بلغت وعملت اللي عليا الحلقه دي والمعنى دون من غير حريه الناس انها تتكلم وتقول صدقوني العنف هيزيد لان طول ما الناس مش عارفه تعبر ما بتحبش بلدها وما بتحسش انها منتميه لبلدها النقطه اللي بعد كده مفيش لنهضه الا بوجود قائد الناس تتلم حواليه وتلتف حواليه شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم والحب الشديد والارتباط الشديد والمستشرقين يستغربوا هو سياسي ولا قائد ولا حاكم ولا نبي ولا هو كل الحاجات دي هو صاحب رسالة إصلاحية محتاجين قادة يكونوا من النوعية دي ما يكشفوش من الإيمان ما يبقاش الإيمان في المناسبات إنما الإيمان داعم موجود في كل لحظة ويكون هذا القائد في كل الصفات دي النقطة الأخيرة اللي أختم بيها شفتوا خلصنا ال 15 نقطة النقطة الأخيرة وال 15 إن الإيمان هو الدافع للنجاح كانوا هيضحوا ليه في الخندق لولا الإيمان كانوا هيموتوا ليه في أحد لولا الإيمان كان هيبنوا الخندق ليه لولا الإيمان كان هيسمعوا الكلام في صلح الحديبية ليه لولا الإيمان ضحوا ليه سمية ماتت ليه يا جماعة من الآخر كده اللي عايز يعمل تنمية ونهضة ويقول بس بلاش الدين وبلاش الإيمان يبقى مش فاهم حقيقة شعوب المنطقة دي شعوب المنطقة دي ما بتفهمش إلا لغة واحدة لغة الإيمان مسلمين أو مسيحيين إحنا ما عندناش تفرقة لكن بنقول أعظم حاجة موجودة جوه وجدان الشعوب دي رجالة وستات أطفال وكبار الموروث الحضاري بتاعهم اسمه الإيمان فلو عايز تعمل تنمية وقلت بس غمض عينك بلاش الإيمان كل واحد يتدين لوحده لكن مش هقول لهم امحوا أمنية عشان تاخدوا ثواب لا بلاش الإيمان مش هقول لهم ازرعوا الأرض وربنا هيسيبكم مش هقول لهم اعملوا مشروعات صغيرة وبلاش بطالة عشان هتاخدوا ثواب لو فصلت الإيمان عن التنمية اعرف انك مش هتنجح وحاول وجربنا سنين وسنين بقالنا 100 سنة بنجرب ومش بننجح نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة والنهضة في غير الإسلام أذلنا الله ده مش كلامي ده كلام عمر بن الخطاب فاللي عنده رأي تاني غير رأي عمر بن الخطاب يطلع يقوله الدين عاصم ربنا ما نزلش الدين عشان نخاف منه بس الدين الصحيح عشان كده قلنا تطوير لغة الخطاب الديني دول 15 نقطة ودون فكرة التنمية بالإيمان ايه المطلوب مننا بعد رمضان تمشوا على خطى الحبيب مطلوب حاجتين تحب رسول الله حب شديد يملى قلبك وكيانك ده احنا بنحكي عنه 30 يوم انت قلبك قاسي ولا ايه م- معقوله مش حاسس بقى كل ده ولسه قلبك ما حبوش لازم قلبك يتهز كده وتحبه قوي لازم لا يؤمن احدكم حتى اكون هو اللي بيقول صاحب المقام صلى الله عليه وسلم حتى اكون احب اليه من اهله وولده وماله ونفسه التي بين جنبيه مش هينفع لازم تحبه كده يعينك على الحب ده ان انت هتجد مئات من العلماء والاساتذه اللي احسن مني مليون مره اتكلموا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم هتلاقي البرنامج ده بيتعاد بعد رمضان عشان يذكرك بالحبيب وهتلاقي الشرايط بتاعه البرنامج ده والكتب وال... وال... والشرايط كلها موجوده خدها وسمعها للناس واسمعها انت كل ما تنسى الحبيب اسمعني انا او غيري من اللي افضل مني تفضل عايش بتحب الحبيب وعايش معاه صلى الله عليه وسلم ده يا اخوانا اول نقطه ماذا بعد رمضان هتعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش شهر وعدى يا اخوانا اوعى اوعى يكون كده النقطة الثانية اللي مطلوبة مننا انت صاحب رسالة انت لازم تنزل تصلح في الارض لازم ارجوك يخلص رمضان تقعد تدور لنفسك انا هصلح فين ودور على مجالات النهضة وانا كمان يا اخوانا هنزل معاكم نشتغل في الشارع ونتواصل مع بعض وهنوصل لبعض وهنلاقي بعض على النت او غيره يلا نشتغل شوف لك بقى مشروعات صغيرة تشوف لك حل بطالة تشوف لك مشروع زراعي تشوف لك محو أمية تشوف لك كمبيوتر تشوف لك معالجة صحة الناس وازاي مشروعات موجودة في بلادنا ومحتاجة النهضة عشان الحاجات دي تشوف لك تعليم وكل واحد يشوف مهاراته فين وإمكانياته فين ويتقي ربنا بقى ويقول على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هصلح في حتتي انا مش عايز الشباب يسمعوا كلامي يروحوا كلهم يتعلموا علم شرعي دي مش شغلتنا يا اخوانا دي شغلة بعض العلماء المتخصصين لو كل واحد راح كده نسيب الدنيا لمين كل واحد في مجاله تعرف من الدين اللي يكفيك علشان تعرف تفهم دينك لكن كل واحد بقى انا تعليم انا صحة انا زراعة انا بطالة انا مشروعات ونقوم الامة دي على رجليها ونعبد ربنا باصلاح الارض مش لاقي شباب بيقولوا لي طب مش لاقيين حاجة نعملها ادعي ادعي وتعالى نكلم بعض ونتواصل مع بعض بس بعد رمضان لو دعيت ربنا وربنا هيشوف انت مصر ولا بعد اسبوعين ثلاثة هتنسى لو لقاك مصر تصلح في الارض زي ما الصحابة اصروا هيوقفك على رجليك وهيشغلك عنده وهتبقى شغال عند ربنا يا بختك يا اللي شغال عند ربنا وهيبتليك وهتضحي ويمكن تموت لكن لو عشت للرسالة اكيد اكيد هتكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة اكيد هم دول أصحابه في الجنة ما الأمة كلها بتصلي التراويح ما الأمة كلها بتقوم الليل ما الأمة كلها وقفت وبكت ما آلاف الستات اتحجبت مين اللي معاك يا رسول الله في الفردوس الأعلى اللي حبه قوي واللي اشتغل على رسالته قوي أنا يا جماعة ال 15 نقطة دول دول اللي عندي دول اللي أنا فاهمه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا بحبه كده وعايزكم تحبوه كده تحبوه الحب اللي يحركك للإصلاح مهما كانت الخسائر خليك راجل بقى خليكي جدعة اشتغلي وتحركي ألا هل بلغت اللهم فاشهد ندخل على آخر نقطة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع الأول حجة الوداع احنا النهاردة سنة كام سنة عشرة النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله حجة الوداع قبل وفاة النبي بثلاث أشهر وثلاث أيام يعني خلص حجة الوداع عاش ثلاث أشهر وثلاث أيام ثم توفى صلى الله عليه وسلم سميت حجة الوداع لأن النبي ودع فيها المسلمين آخر مرة هيقابل فيها مئة ألف ودع فيها المسلمين فسميت حجة الوداع أو ودع فيها الأمة النبي صلى الله عليه وسلم خرج معاه مئة ألف مئة ألف يا أخوانا يا فاكر وهو رايح دار حرق لوحده شوف فاكرين يا أخوانا كان لوحده النهاردة مئة ألف صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله 23 سنة شغل يا رسول الله الواحد بقى 100000 فاكرين في غلطور لا تحزن إن الله معنا بقوا 100000 100000 يا رسول الله وأخذ نساءه كلهم معاه وطالع النبي وهو طالع تحصل حاجة جميلة أو البشريات بقى الختام ايه البشريات الختامية يلاقي علي بن ابي طالب جاي ومعاه وفد همدان همدان دي اول قبائل اليمن اسلم اهل اليمن وجايين طالعين يحجوا مع سيدنا علي بن ابي طالب على فكره يا جماعه سيدنا علي بن ابي طالب ما تعبش اصل اهل اليمن رقاق جدا واحنا معانا يعني اهالينا و- واحبابنا من اهل اليمن حاضرين معانا الحلقه اليوم هو النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب ما تعبش اول ما راح كلمهم هو حتى اتخض سيدنا علي كلمهم في الاسلام اسلموا قال لهم تيجوا تحجوا معانا جم لدرجة ان سيدنا علي بن ابي طالب قام قايل بيت شعر جميل جدا بيقول ايه ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام لو انا بواب على باب جنة بعد اللي شفته لا شفتوا كلمات سيدنا شفتوا بقته ما هو شارب من الن- مبنى عم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام النبي صلى الله عليه وسلم شاف عليه وفد همدان جاي من بعيد أم قايل يأتيكم أهل اليمن أرق أفئدة الإيمان يماني والحكمة يمانية وأشار بيده إلى اليمن وقال الإيمان ها هنا وأنا أشهد على هذا الكلام والله لما رحت اليمن إلى اليوم أرق الناس أفئدة أهل اليمن تصدق يا رسول الله بعد 1400 سنة ويبدأ المئة ألف يتحركوا ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلبي طول السكة طول السكة يا رسول الله ده احنا بنلبي في الطيارة بنتعب طول السكة لبيك اللهم لبيك حاسس بالنبي صلى الله عليه وسلم آخر حجة اسمها حجة الوداع فالنبي طالع أنا جاي يا رب أنا جاي يا رب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أنا جاي لك لوحدك يا رب إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينزل سيدنا جبريل يا محمد إن الله يأمرك يقول لك مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فيبدأ الصوت المئة ألف النبي يقول لهم ارفعوا أصواتكم تخيل مئة ألف يا أخوانا لبيك اللهم لبيك حاسس انك هتقشعر مش كده لبيك لا شريك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقولون حتى اقتربنا من مكة وقد بخت أصواتنا من كتر انت شايف الحماس الختام الختام كله رجولة كله حماس كأن الختام ايه ختام حياتك ايه يا رسول الله قادم يا رب قادم يا رب لبيك اللهم لبيك انا جاي لبيك لا شريك لك انا كل حياتي كانت ليك والنهارده بقول لك انا جاي مخلص ليك لوحدك لا شريك لك ليه ليه جاي لك لوحدك علشان ان الحمد والنعمه لك والملك عشان كده هقول لك تاني لا شريك لك لبيك التلبيه اللي احنا بنقولها دي معناها يا اخوانا حسوها لما تلبوا وانتوا في عمره او في حج ويوصل النبي صلى الله عليه وسلم ويقرر ان هو يحج ماشي عايز يحج ماشي 63 سنه يا رسول الله هتحج ماشي ده احنا الشباب بنشوفهم دلوقتي في الحج يعني يقول لك ماشي لا يا عم ما اقدرش من مكة على منى ماشي من منى على مزد على عرفة من عرفة على مزدلفة لكن النبي لما اتزاحم الناس عليه قوي بقى مش عارف يمشي وبقى النبي عايز الناس تشوفه فاضطر ان هو يركب صلى الله عليه وسلم وبدأ ينظر للناس ويقول لهم خذوا عني مناسككم قلدوني اعملوا فجينا احنا لغاية النهاردة بنقلد النبي حتى في حجم الحصاة اللي بنرميها في الجمرات بنقلد النبي حتى بنقلدك يا رسول الله خذوا عني مناسككم ثلاث كلمات بتتقلد بعد 1400 سنة شايف أثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البشرية عامل إزاي يا حبيبي يا رسول الله ويوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ويخطب الخطبة الشهيرة في عرفة خطبة الوداع اسمعوا الخطبة يا اخوانا اسمعوها بكل ودانكم اصل هو قال كده مش انا اللي بقول قال ايها الناس اسمعوا عني واعقلوا ركزوا في اللي انا بقوله فاني ويقول النبي فاني لا ادري لعلي لا اراكم بعد عامي هذا اسمعوني كويس انا مش عارف هشوفكم تاني ولا لا ارجوكم ركزوا فيبدا الناس بس دول مئة ألف فيبدأ العباس ويبدأ ربيعة بن أمية أخو صفوان بن أمية يوصلوا الصوت للناس ويبدأ النبي يقول اسمعوا الكلام مهم يا إخوانا والله الكلام مهم لليومين دول الناس اللي اللي بتقتل الأبرياء مش محتاجة تسمع الكلام ده الناس اللي بتاكل أموال المسلمين وبتنهب أموال المسلمين محتاجة تسمع الكلمتين اللي أنا هقولهم دول الناس اللي بتتكلم على الأبرياء من غير دليل فاكرين حديث الإفك الناس اللي بتتكلم في أعراض الناس ويتهموا الناس في الجرايد والصحافة من غير دليل محتاجين يسمعوا الكلام ده أيها الناس وتبدأ الناس كلها تسمع فيقول أتدرون أي شهر هذا أتدرون أي يوم هذا أتدرون أي بلد هذا معروف فقالوا هذا الشهر الحرام هذا البلد الحرام هذا اليوم الحرام فقال النبي فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يا جماعة دي آخر كلمات النبي يا اللي بتتكلموا على الناس بالبهتان من غير ما يبقى عندكم دليل وتشوهوا صورة الناس في الصحافة يا اللي بتتكلموا على الستات وتأذوا الستات وتقولوا ده فلانة عملت وتألفوا كتب في كده يا ناس يا اللي بتاكلوا أموال المسلمين بالباطل يا ناس يا اللي بتقتلوا الأبرياء يا ناس يا اللي بتعملوا عنف في بلادنا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كلمات خالدة يا أخوانا دي كلمات النهاية ركزوا فيها كويس واسأل نفسك أنا واقع في واحدة من دول الكلمة الثانية اللي يبدأها النبي أيها الناس اتقوا الله في النساء يا رسول الله نساء يا رسول الله احنا بنتكلم في الامور الكبيره في الت... لا اتقوا الله في النساء فانكن فانهن اسيرات عندكن عندكم دول أسير زي أسيرة عندكم أخذتوهن بأمانة الله خدتها النبوة بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء أيها الناس اسمعوا عني ما أقول واعقلوه شايف النبي صلى الله عليه وسلم شايف الكلمات الختامية عاملة ازاي أيها الناس إنما المسلمون إخوة يجمع ولا يفرق مش ده سني وده شيعي مش ده كذا وده كذا مش ده مخالف ليا في المذهب يبقى هقتله أيها الناس إنما المسلمون إخوة يقولون فظل يرددها حتى قلنا ليته يسكت يا حسن ده كده ليه ليته يسكت يا حسن هنتحاسب عليها جامد قوي من كتر ما هو مشدد عليها يا اخوانا ارجوكم اسمعوا كلام الرسول انسوا مين اللي بيكلمكم دلوقتي وكانكم واقفين في حجه الوداع وكانكم سامعين وكانكم هناك اصل احنا جنبه قوي احنا جنبه قوي كانك سامعه ايها الناس انما المسلمون اخوه انما المسلمون اخوه ثم قال ايها الناس إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أنا أنا حباهي بكم ناس يوم القيامة يا مسلمين فلا تسودوا وجهي يوم القيامة ما تفضحونيش يوم القيامة ما تزعلونيش قدام الأمم التانية يوم القيامة حديث براه بن ماجه فلا تسودوا وجهي يوم القيامة أيها الناس سآتي يوم القيامة أستنقذكم من النار أستنقذكم من النار فيقول الله تبارك وتعالى لي يا محمد دعهم فإنك لا تدري ماذا فعلوا بعدك فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا فلا تسودوا وجهي يوم القيامة ما تعرضونيش للموقف دون يوم القيامة وبعدين يقول أيها الناس إنكم ستسألون عني يوم القيامة بين يدي ربي ربنا هيسألكم عني فهل تشهدون لي أني قد بلغت اشهدوا لي ما أنا قلت إنكم ستسألون عني يوم القيامة فهل تشهدون لي أني قد بلغت فبدأت الأصوات تبكي ويرتفع الصوت بالدعاء يقولون نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل دينك فقال النبي يا ربيعة أصرخ بها مرة أخرى ليسمعوني صوتهم قلها لهم تاني أتشهدون لي يوم القيامة فظل ربيعة ينطلق بين الناس أتشهدون لرسول الله يوم القيامة كلما مر على قوم بكوا أتشهدون لرسول الله يوم القيامة فارتفعت أصوات المئة ألف نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة فقال النبي رفع يده إلى السماء ثم حركها إلى الناس يعمل للناس كده ويرفع إيديه للسماء ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ده يوم عرفة وفي آخر يوم عرفة نزلت الآية نزلت الآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم خلاص وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر شخصيتين مختلفتين واحد ضحك والتاني عيط أما عمر ففرح ليه اكتمل الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مرة واحد يهودي قال لسيدنا عمر بن الخطاب يعني عندكم آية في كتابكم لو أنزل علينا هذه الآية لجعلنا ذلك اليوم عيدا سيدنا عمر قال له أي آية قال له الآية دي اليوم أكملت لكم دينكم فقال عمر هي والله نزلت في يوم عيد نزلت يوم جمعة يوم عرفة هي عيد فعلا عيدين مش عيد واحد فعمر فرح أما أبو بكر فبكى فقال فقالوا له لم تبكي فقال إن كل شيء يتم لابد له من نقصان فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الآية كده طالما الموضوع اكتمل يبقى ده نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من من عرفة على منى ويقف في منى حاجة عجيبة قوي يا اخوانا يعيد نفس الكلام يجمع المئة ألف في منى أيها الناس أي يوم هذا فالناس متلخبطة هو هو بيسأل ليه السؤال ده فقلنا الله ورسوله أعلم ما هو معروف إن ده يوم النحر بس هو النبي ما هو سأل امبارح فقلنا الله ورسوله أعلم فسكت طويلا حتى قلنا سيغيره ويسميه بغير اسمه هيقول اسم تاني فقال أليس هذا يوم النحر فقلنا بلى فقال النبي أي شهر هذا فقلنا الله ورسوله أعلم قال أليس هذا ذو الحجة فقلنا نعم فقال أي بلد هذا فقلنا الله ورسوله أعلم قال أليس البلد الحرام قلنا بلى فقال فإنتاني فإن دماءكم وأموالكم يا جماعة أرجوكم فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا دي خطبتك في يا رسول الله كأن الموضوع ده يا مسلمين حطوه في ودانكم احفظوه وينزل النبي من منى ينزل على مكة طواف الوداع خلاص آخر مرة هيدخل مكة فدخل النبي فطاف بالبيت ثم وصل إلى الملتزم الملتزم اللي هو يا إخوانا حتة في جبال الكعبة اللي هي بين الحجر الأسود وباب الكعبة مش الباب اللي بين الحجر والباب هي عبارة عن مسافة تاخد شخصين بس فدخل النبي على الملتزم وألصق بطنه بالملتزم ولزق خده اليمين على الملتزم ورفع ايديه الاثنين فبقى كل جسمه لازق في الملتزم وظل يدعو ويبكي يدعو ويبكي كأنه الشوق للقاء الله الدعاء للأمة الدعاء لينا الفراق فبكى عمر بن الخطاب فقال له النبي نعم يا عمر ابكي ها هنا تسكب العبرات لو مش هتعيط هنا امال هتعيط فين يا عمر ابكي يا عمر ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم من الملتزم وهو خارج من مكة يجمع الناس تاني كلمات الوداع يجمع الناس ويقول أيها الناس إنما أنا بشر ويوشك أن يأتيني رسول ربي فيقبض روحي وإنكم ستسألون عني بين يدي ربي فماذا ستقولون لربي فقالوا سنقول بلغت ووفيت وأديت فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله ويبدأ النبي يطلع من مكة وهو طالع صلى الله عليه وسلم من مكة لفظة لطيفة قوي جنبه الفضل بن العباس فتيجي واحدة ست بتسأل النبي شابة صغيرة بقول والعباس شاب صغير بنت بتسأل النبي سؤال شكلها جميل والعباس ظل والفضل ابن العباس ظل ينظر إليها فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الفضل شوفوا شوفوا أسلوبه في الدعوة شوفوا الرقة واحد تاني كان أو, أو, أو, أو زعق له فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى الفضل بيبص عليها والمفروض يغض بصره واحنا في حج فالنبي صلى الله عليه وسلم قام عامل ايه؟ قام واخد دقن الفضل وعاملها له كده في اتجاه النبي فالفضل بقى وشه للنبي فابتسم اليه النبي صلى الله عليه وسلم تكفي كفايه كده يقول الفضل فاستحييت من نفسي يطلع النبي وهو طالع صلى الله عليه وسلم يخرج من مكه ينظر إليها ويودعها يعود النبي إلى المدينة أول ما يوصل المدينة يجمع الناس في المسجد النبوي ويجمعهم ويقول لهم كلمة عجيبة قوي أيها الناس إني راض عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف قال العشرة المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار فاعرفوا ذلك عني اوعوا تتخانقوا عليهم بعد ما اموت فاعرفوا ذلك عني ايها الناس اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم بالله في اهل بيتي اذكركم بالله في اهل بيتي واخد بالك وصايا وصايا الوداع صلى الله عليه وسلم ايها الناس احفظوني في أحص... في اصحابي احفظوني في اصحابي فلا يبلغني أن أيا منكم يظلم أصحابي يوم القيامة اوعوا حد فيكم يظلم حد من أصحابي يوم القيامة أيها الناس اللي جاية دي جامدة أوي يا أخوانا ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين اوعوا تأذوا المسلمين بلسانكم ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين فظل يرددها شيء يا أخوانا يا إعلاميين يا صحافة يا ناس اللي بت... يا شباب اللي بتتكلموا على البنات فاكرين قصة حديث الإفك ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين اوعوا اوعوا تتكلموا على امرأة اوعوا تتكلموا على واحد من غير دليل ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين ثم نظر النبي إلى الناس وقال لهم أيها الناس عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت النبي يأتي ومعه الرجل ورأيت النبي يأتي ومعه الرجلين ورأيت النبي يأتي ومعه الرهط ثم رفع لي سواد عظيم سواد لون الشعر اسود فلما تلاقي عدد كبير جاي من بعيد يبان كأنه اسود ثم رفع لي إلي سواد عظيم فقلت أمتي أمتي انت واخد بالك بيحبنا قد ايه فقلت أمتي أمتي فقيل لي لا هذا موسى ومعه قومه موسى ومعه قومه ولكن انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد أعظم بكثير فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فاستزدت ربي قلت يا رب طب نزودهم شوية فزادني مع كل ألف سبعين ألف يبقوا كام يبقوا بقى أربعة مليار ولا أربعة مليون وتسعمائة ألف النبي صلى الله عليه وسلم احنا النهاردة امتى احنا خلاص فاضل على الوفاة 15 يوم اسبوعين وقبل وفاته هو النبي الوقت كم سنة 63 سنة ورجع من الحج ورجع متعب وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنن قاعد ما عادش قادر يصلي السنن واقف فقالوا لما يا رسول الله قال من همي بالناس الناس تعبوني ما عدتش قادر اصلي واقف ويدخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب ويقول له شفت يا رسول الله بيهزر معاه هو النبي شديد سواد الشعر بس بدأت تظهر كده 12 13 يعني شعره بيضة شفت يا رسول الله فقال نعم يا عمر شيبتني هود قال لما يا رسول الله سورة هود قال فيها آية شيبتني ايه هي يا رسول الله فاستقم كما أمرت بقى انت يا رسول الله خايف من الآية شيبتك امال احنا ما بناخدش بالنا من الايه دي ازاي فاستقم كما امرت ومن تاب معك مش انت لوحدك فين وحده المؤمنين ومن تاب معك ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم نسيت أقول لكم يا أخوانا أن قبل حجة الوداع كان سيدنا جبريل بيأتي النبي كل سنة يدرسه القرآن مرة ففي آخر رمضان قبل وفاة النبي درسوا القرآن مرتين يقعد يدرس معاه القرآن مرتين خلال الشهر فالنبي قابل السيدة فاطمة وقال يا فاطمة درسني جبريل القرآن مرتين وكان وكان قبل ذلك مرة مرة يا فاطمة أرى أن الأجل قد اقترب فاصبري يا فاطمة فإنه ليس امرأة من المسلمين أعظم مصيبة منك حين أموت مش كده؟ مين أكثر واحدة هتتألم في الستات كلهم؟ فاطمة فيا فاطمة إذا كنت أعظمهم مصيبة فكوني أعظمهم صبرا سامعين؟ اصبري يا فاطمة فقالت فاطمة الله المستعان يا رسول الله الله المستعان ربنا يعيني على الصبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضل دلوقتي 13 يوم أو 15 يوم وتنزل آخر آية من القرآن إيه آخر آية من القرآن؟ آخر آية من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مناسبة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبعد ما تنزل الآية يفكر النبي طويلا يفكر في ايه؟ عارف اللي بيستعرض شريط الذكريات فاكرين حراء يا اخوانا فاكرين جبريل اقرأ تيجوا نستعرض شريط الذكريات فاكرين حضن جبريل فاكرين مضى زمن النوم يا خديجة 23 سنة من غير نوم فاكرين لما وقف على جبل الصفا يدعو الناس فاكرين شراء يا اخوانا فاكرين فخرة حراء فاكرين لما وقف على جبل الصفا يدعو الناس ويقول للناس يعني يأمره ويعلن الإسلام فاكرين لما قالوا عليه مذمم والصحابة كانوا زعلانين من كلمة مذمم يقول لهم دعوهم إنما يشتمون مذمما وأنا محمدا فاكرين يا اخوانا لما عقبة بن أبي معيط جاب أمعاء جمل ميت ورماها على ظهر النبي وهو ساجد فاكرين عقبة بن أبي معيط لما لف العباءة على رقبة النبي وخنقه خنق شديد فسقط النبي على ركبتيه فاكرين لما راح الطائف وضرب بالحجارة فاكرين رجلين النبي كل ده عشان تعبت قوي يا رسول الله فاكرين الرجلين وهي مليانة بالدماء يوم عودة النبي من الطائف فاكرين لما جلس دعا في البستان اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني فاكرين الإسراء والمعراج يا إخواننا وتكريم ربنا لا مش غضبانين عليك يا رسول الله فاكرين عداس لما نزل يبوس رجلين النبي بوس يا عداس رجلين النبي فاكرين شريط الذكريات ده فاكرين ال 30 حلقة اللي كنا بنحكيها فاكرين يا إخواننا يوم الخندق وهو شايل التراب على كتفه وطالع من الخندق وكل جسمه بالتراب فاكرين يوم حنين وهو بيقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فاكرين يا اخوانا يوم أحد لما سقط في الحفرة واتكسرت سنانه واتملى بقه بالدماء وجي يقوم بالحفرة فضربه ابن قمئة على الخوذة بتاعة النبي بالسيف بتاعه فرشقت الخوذة في وش النبي والحديد بتاع الخوذة رشق في وش النبي وطلعوا الحديد فوش النبي كله انفجر بالدماء يقولوا له ادعوا عليهم يا رسول الله يقول إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة ويرفع ايديه ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون فاكرين لما جاله ملك الجبال يقول له لو شئت أطبق عليهم الأخشبي يقول له لا لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله أنا أصبر علشان اللي هيطلع من ولادهم فاكرين لما رجع تاني وقف على جبل الصفا وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء فاكرين يا اخوانا فاكرين النبي النهاردة هيطلع بعد ما تنزل الآية دي دلوقتي فاضل 13 يوم يقول أريد أن أزور شهداء أحد أنا عايز أزور شهداء أحد كأنه يودع الأحياء والأموات ودع الأحياء في الوداع ويودع الأموات الآن فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على شهداء أحد وينظر إلى أرض المعركة كأنه بيفتكر الناس اللي ضحت فاكرين يا اخواننا فاكرين طلحه وهو بيقول له نحري دون نحرك يا رسول الله تتقطع رقبتي بس حدش يقرب منك يا رسول الله فاكرين ام عماره وهي واقعه في دمائها وابنها جاي ينقذها تقول له دعني انقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي يقول لها من يطيق ما تطيقين يا ام عماره فتقول له اطيق واطيق واطيق ولكن اسالك مرافقتك في الجنه فيقول لست وحدك انت واهل بيتك انتم رفقائي في الجنه يقف النبي قدام شهداء احد ويقول السلام عليكم يا شهداء احد انتم السابقون وأنا إن شاء الله بكم لاحق وأنا هحصلك قريب كان دايما يقول وإن إن شاء الله المرة دي بيقول لهم وأنا إن شاء الله بكم لاحق ويرجع النبي من عند شهداء أحد وهو راجع يبكي يبكي يبكي ليه لفراق الدنيا لا فقالوا لم تبكي يا رسول الله فقال اشتقت إلى إخواني فقالوا ما احنا معاك يا رسول الله أولسنا إخوانك يا رسول الله قال لا أنتم أصحابي أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني اشتقت إليهم فبكيت يا رسول الله ده احنا عمرنا ما بكينا عشان انت وحشنا وانت بتبكي عشان احنا وحشينك احنا غاليين عليك كده يا رسول الله اشتقت الى اخواني معقول حنانك ده يا رسول الله طب طب ما بالك بقى هو بيبكي شوقا الينا طب لما يقابلنا الشوق هيبقى شكله ايه الحضن لو حاول تتخيل كده حلاوه الحضن حلو قوي مش كده حضن اطمئنان خلي بالك وبعدين يسقيك بايده شربة هنيئة من حوض الكوثر لا تظمأ بعدها ابدا وبعدين وانت معدي مع من على الصراط يقعد يدعي لك يا رب سلم يا رب سلم تخيل يا اخوانا الحضن عامل ازاي اشتقت الى اخواني ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غار وهو راجع يقول معاه واحد من الصحابة اسمه أبو مويهبة فيقول له يا أبا مويهبة أريد أن أزور البقيع فيزور صلى الله عليه وسلم البقيع يا إخوانا سبحان الله كل الدنيا كل الدنيا المقابر اللي يسكن جنبها سعر البيت يقل وهنا اللي يبقى بيته قدام البقيع سعر البيت يزيد وقيمته تزيد عمركم شفتوا في الدنيا مقابر كل الدنيا تحب انها تطل عليها الا لو المقابر دي كانت من اهل الجنة وحتة من الجنة اريد ان ازور البقيع فيدخل البقيع مع ابو مويهبة فوهم داخلين البقيع مع بعض النبي يقول له تعرف يا ابا مويهبة لقد خيرت بين ان املك مفاتيح خزائن الدنيا واخلد فيها وافضل عايش على طول ثم ادخل الجنة وبين أن ألقى ربي وأدخل الجنة فقال أبو مويهبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله اختر أن تملك خزائن الدنيا وتبقى فيها مخلدا فقال لا يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي لقد اشتقت للقاء ربي أنا, أنا عايز أروح لربنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يعيا مرض شديد دلوقتي فاضل 13 يوم يعيا مرض شديد ويبدأ آخر 13 يوم أول 11 يوم من ال 13 يصلي بالناس وهو مثقل لكن آخر أربع أيام ما يقدرش يصلي بالناس فيقول مروا أبو بكر فليصلي بالناس لغاية دلوقتي فاضل كم يوم على الوفاة فاضل أربع أيام يصيبه النبي خفة كده يلاقي نفسه قادر شوية فيخرج من بيته فيهم أبو بكر أن يرجع فيشير إليه النبي أن ابقى مكانك ما ترجعش خليك مكانك فيبقى أبو بكر مكانه ويأتم به النبي فيصلي النبي جالسا مش قادر يصلي واقف ده فاضل أربع أيام على الوفاة فيصلي النبي جالسا وأبو بكر واقف فبعد ما تنتهي الصلاة يقول النبي إن الله عز وجل يأبى أن يقبض نبيا من أنبيائه إلا بعد أن يؤتم أو يؤم برجل من أمته لازم أصلي مأموم الأول قبل ما أموت ليه؟ عشان الرسالة تكمل عشان يجي واحد يشيل الرسالة شفتوا المعنى ليه كل نبي لازم يصلي مأموم عشان مين اللي هيشيل الرسالة هو مات وخلاص يا جماعة الرسالة أبوس إيديكم شيلوا رسالته بالله عليكم دي آخر حلقة دي آخر كلمات مش عايزين كلمات وتعدي النبي صلى الله عليه وسلم فاضل دلوقتي ثلاث أيام على الوفاة آخر ثلاث أيام هيحصل إيه يا رسول الله يبدأ المرض يشتد قوي قوي قوي فينادي على زوجاته بص بص الحنان والأدب فتجتمع الزوجات وكان دي ليلة ميمونة السيدة ميمونة فيقول لهم هو المفروض كل يوم بيروح بيت زوجة من زوجاته فيقول لهم النبي أتأذنون لي أن أمرق في بيت عائشة شوفوا ال... ممكن تأذنوا لي إنما أمرق في بيت عائشة فقلنا أذن لك يا رسول الله فأراد أن يقوم فما استطاع فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحمل النبي صلى الله عليه وسلم فطلعوا من بيت ميمونة على بيت السيدة عائشة فالناس شافت النبي متشال فالناس قلقت فبدأ الجزع يشتد فبدأ المسجد النبوي يمتلئ بالناس تزاحم شديد ماله رسول الله حصل ايه لرسول الله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات الموت متعب قوي اخواننا رسول الله بيقول الموت متعب قوي امال احنا هنقول ايه اخواننا الدنيا فانية يا اخواننا عيشوا للرسالة عيشوا على خطى الحبيب يا اخواننا عشان تلحقوا بيه في الجنة اوعى اوعى الدنيا تاكل دماغك فلوس ايه ومصالح ايه وجاه ايه وسلطان ايه واضواء ايه وشهرة ايه كلنا ميتين انك ميت وانهم ميتون اخوانا فالنبي يقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات تقول يتصبب عرقا عرق يمسح العرق كلما مسح العرق ازداد عرقا تقول السيدة عائشة فأخذت يده أمسح بها العرق قالوا لها فلما لا تمسحي بيدك أنت قالت لأن يد النبي أكرم من يدي فبمسح عرقه بإيده هو تقول أضع يده تقول فتذكرت أنه كان يدعي للمرضى وللضعفاء يضع يده على رؤوسهم يقول اللهم رب الناس شوف دعاءه الجميل لما يلاقي حد مريض اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما تقول فوضعت يده على رأسه وظللت أدعو بها فنزع يده وقال لا يا عائشة لا ينفع الآن كان ذلك في المدة لما لسه العمر سبائية لكن دلوقتي ما ينفعش تقول فعرفت أنه ميت طالما قال لي كده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة على هذا الأمر والمسجد مليان بالناس والصوت جوه الروضة بدأ يعلى ماله رسول الله في إيه رسول الله فسمع صوت الناس فقال ما هذا فقالوا يخافون عليك يا رسول الله فقال احملوني إليهم فضل قد ايه على الوفاة فضل يوم احملوني إليهم فأراد أن يقوم فما استطاع فجابوا قربة ماء يصبوها على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفيق صبوا عليه سبع قرب حتى قال حسبكم حسبكم خلاص أنا أقدر فحملوه إلى المنبر آخر خطبة لرسول الله آخر كلمات الوصية الأخيرة كنا يا ترى هيقول إيه ويا ترى للصحابة والله لينا احنا كمان فأخذوا النبي إلى المنبر وصعدوا به على المنبر فسكت الناس آخر كلمات اسمعوا يا أخوانا كأنكم هناك كأنك شايفه على المنبر فقال أيها الناس لكأنكم تخافون علي خايفين علي فقالوا نعم يا رسول الله فقال أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا معادكم معايا مش هنا موعدكم معي عند الحوض ما تزعلوش احنا معادنا مش هنا الدنيا ماشية موعدكم معي عند الحوض والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا ده أنا شايفه من هنا ده الحوض قرب قوي أيها الناس والله ما الفقر أخشى عليكم أنا مش خايف عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم أيها الناس إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقاء الله فاختار لقاء الله فما حدش فهم مين العبد ده إلا واحد بس اللي فهم أبو بكر الصديق فبدأ صوت بكاء يعلى في المسجد لدرجة أنه بقى نحيب نحيب اللي هو البكاء بشهقة وقام واقف هم من عادتهم ما حدش يقطع النبي أبدا فقام واقف وقال له فديتك بأبي فديتك بأمي فديتك بولدي فديتك بمالي فديتك بكل ما أملك فالناس بصت لأبو بكر بصت لأبو بكر وهي متضايقة من أبو بكر زي قطع النبي فالنبي وقف الخطبة عشان يدافع عن أبو بكر وقال أيها الناس دعوا أبو بكر فما منكم من أحد كان له علي فضل إلا كافأته به إلا أبو بكر لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته إلى الله عز وجل كل الأبواب تغلق عن المسجد إلا باب أبو بكر لا يغلق أبدا ثم قال من النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني ومن كنت قد أخذت منه مالا فهذا مالي فليقتص مني ومن كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتص مني فإني أحب أن ألقى الله نقيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخشى الشحناء لو حد أنا واخد منه حاجة ما يخافش إن أنا هزعل فإنها ليست من طبعي أنا مش من طبعي الشحناء أنا مش من طبعي إن أنا أخذ من الناس فقام رجل فقال لك علي ثلاثة دراهم فقال النبي جزاك الله خيرا أعطيه يا عباس الثلاثة دراهم ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اسمع بقية الخطبة الله الله في الصلاة حلفتكم بالله حافظوا على الصلاة الله الله في الصلاة فظل يرددها الله الله في الصلاة يا ناس يا اللي مضيعين الصلاة هتقولوا له ايه يوم القيامة يا ناس يا اللي هترجعوا بعد رمضان تقطعوا في الصلاة ويفوتكوا صلاة الفجر بالملايين من أمة محمد هتقولوا ايه للنبي الصلاة الفجر جزء من الصلوات الخمسة المفروضة الله الله في الصلاة ثم قال أيها الناس الله الله في صلة الأرحام يا اللي مقطعين أرحامكم النبي وهو بيموت بيوصي بصلة الأرحام أيها الناس الله الله في النساء أوصيكم بالنساء خيرا أوصيكم بالأنصار خيرا بيوصي على كل الفئات اللي هو خايف عليها ثم قال بدأ يدعي آواكم الله نصركم الله حفظكم الله ويملأ عين من المسلمين أيدكم الله ثبتكم الله آواكم الله رفعكم الله حفظكم الله نصركم الله ثم قبل أن ينزل قال آخر كلمة لينا يا قلنا أيها الناس أبلغوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة سلموا لي على المسلمين ليوم القيامة وصل السلام يا رسول الله وصل وعليك السلام يا رسول الله وصل لنا السلام وبنسلم عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله أبلغوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيت السيدة عائشة تقول السيدة عائشة بعد ديا آخر خطبة دخلت عليه فاطمة بنته السيدة فاطمة فقال أدن مني يا فاطمة فسرها في أذنها كلمة فبكت خلي بالكم دي آخر ليلة فلما وجدها بكت ناداها قال أدن مني يا فاطمة فقال لها في ودنها كلمة فضحكت فبعد ما مات سألوها قال لك إيه قالت لهم قال لي في الأولانية إني ميت الليلة فبكيت فلما وجد بكائي قال لي أنت أول أهلي لحاقا بي فضحكت بقى الحياة والموت يا اخوانا مرتبط ان انا ابقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ضحكها وبكاها ابقى معاه ولا ما ابقاش معاه مين مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم النهاردة يا اخوانا صلاة الفجر يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر بيصلي بالناس فقام النبي قدر يقوم وفتح باب غرفته اللي بتطل على الروضة اللي كان بيدخل منها للمسجد ومحدش بيدخل من الباب ده إلا هو ففتح الباب فنظر فلقى أبو بكر بيصلي والجموع ما الناس خايفة على رسول فالناس بايتة في المسجد ما بتسيبش المسجد والجموع واقفة فنظر النبي فابتسم فكانت آخر ابتسامة للنبي من أجل الصلاة آخر ابتسامة يا رسول الله عشان الصلاة يا جماعة الصلاة الصلاة بالله عليكم فابتسم رسول الله من أجل الصلاة يقولون فأحسنا بيه الناس اللي بتصلي بدأت تلاحظ ان النبي فتح باب الغرفة وبقى له اربع ايام ما بيطلعش فكدنا ان نخرج من الصلاة فرحة برسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار الينا ان مكانكم كل واحد يفضل مكانه يقولون فنظرنا بقينا نستغرق النظر إلى وجه النبي والله كأن الشمس طلعت علينا هي الدنيا ليل صلاة فجر لما فتح الباب كأن الشمس طلعت وهما في عز صلاة الفجر ليل فكأن الشمس طلعت علينا ولم نرى رسول الله أجمل ولا أضوأ ولا أنور من هذا اليوم شفت وفاة النبي الناس كلها لحظة الوفاة تزداد وشها وهو النبي يزداد نورا صلى الله عليه وسلم لقاء الله يا اخواتنا لقاء الله ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الوفاة عند شروق شمس يوم الاثنين يا شروق الشمس انتوا فاكرين يا اخوانا هو اتولد امتى ساعة شروق الشمس وهيموت امتى ساعة شروق الشمس مفهوم ان اتولد ساعة شروق الشمس ليه اتولد ساعة شروق الشمس ليه ايوه عشان بيجي بداية رسالة البشرية بداية بداية النور للبشرية طب والموت ساعة شروق الشمس ليه النور ما راحش يا اخوانا الرسالة شغالة بينا موت النبي مش معناها نهاية الرسالة رمز انه يموت ساعة شروق الشمس الشمس لسه طالعة واذا كانت الشمس غربت بقالها 200 سنة ما غربتش والله ده كسوف يا اخوانا مش غروب كسوف اللي احنا فيه بقالنا 200 سنة ده مش الغروب مش هتغرب الا يوم القيامة شمس الرسالة بتاعت محمد بتاعت سيدنا محمد مش هتغرب يا اخوانا اللي احنا فيه بقالنا 200 سنة عشان ده كسوف عشان احنا وحشين عشان احنا كبرنا دماغنا وبعنا الرسالة عشان الدنيا والمصالح الشخصية وال... والجاه والمنصب وكل واحد قال لك رزقي وعيالي فكسفت الشمس بتاعت رسالة النبي لكن ما غربتش وطول ما في شباب وستات لسه بيحبوا النبي يبقى النور لسه موجود عشان كده لحظة موت ولحظة شروق خلي بالكم يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم هتموت ازاي يا رسول الله ايه الموت اللي ربنا هيختارها لك وانت ساجد لا وانت بتقرا قران لا امال ازاي وانا رافض صدر عائشه زوجتي يا ده الاختيار يا ربنا ده احنا كنا متخيلين ان لحظه الوفاه وهو بيقرا قران وهو ساجد وهو بيحارب ابدا وهو دماغه في صدر زوجته تقول السيده عائشه والله مات رسول الله في سحري ونحري ما بين رئتي وصدري طب ليه شايفين الدين شايفين الحب في الإسلام شايفين العلاقات الزوجية في الإسلام شايفين ختام حياة النبي ازاي وهو في صدر مراته الإسلام اتطلب حضن مش كده جبريل عليه السلام وخديجة ماتت في حضن النبي والنبي هيموت في حضن السيدة عائشة الدين ده دين حب يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم في حضن السيدة عائشة ويبدأ النبي يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى هو إيه الحكاية الحكاية أن سيدنا جبريل يدخل على النبي السيدة عائشة هي اللي بتحكي الحكاية تقول طب هي عرفت إزاي هتعرفه دلوقتي يدخل جبريل السلام عليك يا رسول الله فالسيدة عائشة تسمع النبي بيقول وعليك السلام يا جبريل فتعرف أن جبريل في البيت يا رسول الله جبريل بيقول معي ملك الموت يستأذن أن يدخل عليك ولن يستأذن على أحد من بعدك فالنبي يقول ائذن له يا جبريل فالسيدة عائشة تفهم فيدخل ملك الموت السلام عليك يا رسول الله أرسلني ربي أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين لقاء الله اللي انت عايزه يا رسول الله انت غالي يا رسول الله تحب ايه بين البقاء في الدنيا وبين لقاء الله فالنبي يرفع يده اصبعه السبابة الى السماء ويقول بلغ لا دنيا بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى تقول السيدة عائشة فعرفت انه يخير طالما بيقول بل يبقى حد بيسأله تختار دي ولا ديا فقلت اذا لن يختارنا انا عارفة انا عارفة النبي مش هيختارنا فقالت خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق فظل يقول بل الرفيق الأعلى ويبتسم وهو في صدر السيدة عائشة بل الرفيق الأعلى ويجي ملك الموت ويقف عند رأس النبي زي ما هيحصل مع كل واحد فينا ويقول أيتها الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان يا فرح يقول لنا كده واحنا بنموت يا اخوانا يا ترى هيقول يا روح محمد يا روح عادل يا روح عثمان يا روح فلان يا روح علي اخرجي الى رضا من الله ورضوان يا ترى هيقول يا روح هدى يا روح ايمان يا روح عمرو اخرجي الى رضا من الله ورضوان ايتها الروح الطيبه روح محمد بن عبد الله اخرجي الى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان تقول السيدة عائشة فسقطت يد النبي صلى الله عليه وسلم وثقلت رأسه في صدري فعرفت أنه قد مات فلم أدر ما أفعل فما كان مني غير أني فتحت الباب الذي يخرج منه النبي ولم يخرج أحد غيره فنظر إلي المسلمون بدهشة أول مرة واحدة ست تطلع من الباب دون فما كان مني غير أني صرخت فيهم أقول مات رسول الله مات رسول الله فانفجر المسجد بالبكاء تقول وأنا لا أتمالك نفسي أصرخ مات رسول الله مات رسول الله تقول فوجدت الصحابة الصحابة يا إخوانا فأما علي بن أبي طالب فأقعد فما يستطيع أن يقوم وأما عثمان بن عفان فكالطفل يأخذون بيده يمنة ويسرى وأما فاطمة فتحاول الصبر كما أمرها النبي فظلت تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل منعاه فظلت ترددها لتصبر نفسها وأما عمر فمسك السيف وقال من قال أنه قد مات قطعت رأسه إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى وسيعود ليقتل من قال أنه قد مات وأما أثبت الناس فكان أبو بكر الصديق دخل على النبي واحتضن النبي وتأكد أنه قد مات وظل يقبله ويقول وحبيباه ونبياه وخليلاه يا حبيبي يا نبي يا خليلي ثم نظر إلى وجه النبي الجميل وهو ميت فقال ما أجملك حيا وما أجملك ميتا يا رسول الله طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله ثم خرج من البيت وقال اسكت يا عمر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت يا أبو بكر ده أنت كنت دايما رقيق قوي إيه القوة دي أصل هو كان قوي عشان الرسالة إذا كان النبي مش موجود رسالته موجودة وأنا بقول لكم لو النبي مش موجود رسالته موجودة الرسالة حية يا إخوانا دي واعلموا أن فيكم رسول الله برسالته عشان كده أبو بكر كان قوي وبدأ أبو بكر يقرأ الآية ديا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وأنا بقول لكم الآية دي يا أخوانا أنتوا كمان اسمعوها أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم كل واحد هيروح لحاله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يقول عمر فكأني أسمعها لأول مرة يقول عمر فعرفت أنه قد مات فخرجت من المسجد أبكي أبحث عن مكان أبكي وأصرخ فيه وحدي فناداني أبو بكر وقال يا عمر رسالة النبي يعني إيه لازم نشوف مين اللي هيشيل المسؤولية بعد رسول الله قبل ما يدفن قبل دفن رسول الله شوف الوعي الصحابة الرسالة الرسالة يا إخوانا يا اللي بقيتوا عايشين لنفسكم يا ستات يا اللي بقيتوا عايشين لولادكم ورسيل ونسيتوا اصلاح الارض ونهضة الامة قبل ما تدفن يا رسول الله نعين المسؤول عشان الرسالة تفضل حية ويجتمع المسلمين قبل غسل النبي ويختار ابو بكر ويبايع ابو بكر قبل قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ غسل النبي فقال علي بن ابي طالب امرني النبي ان اغسله في ثيابه يتغسل في هدومه صلى الله عليه وسلم ودخل أهل بيت النبي يغسلوه مين اللي هيغسلك يا رسول الله علي والعباس والفضل بن العباس والقسم بن العباس وأسامة بن زيد ابن حبيب وزيد بن حارثة وجي واحد اسمه أوس من الأنصار قال يا علي أين نصيبي أين نصيب الأنصار أين نصيب الأنصار في رسول الله دعوني أغسل النبي معكم فبقى العباس والفضل بن العباس يقلب النبي وبقى أسامة بن زيد يسكب الماء وبقى علي بن أبي طالب يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت الناس تخش أفواج مجموعات تصلي على النبي فكان أول مجموعة فيها أبو بكر وعمر فوقف عمر يقول أشهد أنك قد أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل دينك حتى أتاك اليقين فجزاك الله عنا خيرا ثم دخلت النساء تصلي على النبي ثم دخل الأطفال يصلون على النبي ثم جاء وقت الدفن فلما جاء وقت الدفن كل الصحابة قالوا ازاي هنحط التراب على رسول الله ازاي نحط مش هنقدر نحط التراب صعب قوي ان احنا نحط التراب على النبي صلى الله عليه وسلم فتذكروا حديث النبي لما قال لهم حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم حياتي خير لكم أهديكم إلى الخير ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم يوم الخميس فما كان فيها من خير حمدت الله وما كان فيها من شر استغفرت لكم الله فقالوا يا رسول الله أو تعرفنا بعد مماتك قال أعرفكم بأنسا بأنسابكم وأسمائكم أنا أعرفكم واحد واحد لغاية يوم القيامة فقالوا فكيف تدعو لنا وقد ألمت والدود أكل من جسمك فقال إن الله حرم الأرض على أجساد الأنبياء فبدأوا يحطوا التراب تخيل صعب أوي يا خلنا تخيل تخيل الإيدين بتحط التراب على النبي صلى الله عليه وسلم فوضعوا التراب على النبي وهم بيحطوا التراب خلاص هيقتله أم جاي المغيرة بن شعبة رامي الخاتم بتاعه تحت مع النبي وقال انتظروا فقدت خاتمي ضاع مني الخاتم بتاعي فقالوا هو ده وقت ومغيرة قال فقدت الخاتم فقالوا انزل فنزل فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وظل يبكي ويقول أحببت أن أكون آخر من يودعك يا رسول الله حبيت أكون آخر واحد بيحضنك يا رسول الله خد الخاتم بتاعه وخرج ودفن النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة فاطمة يا أنس نادت أنس بن مالك وقالت له يا أنس أطابت أنفسكم قدرت يا أنس أن تحطوا التراب على وجه رسول الله قدرت تحطوا التراب على وجه النبي يا أنس فسكت أنس وبكى وانصرف يقول أنس بن مالك دخل النبي المدينة يوم الاثنين فأضاء منها كل شيء ومات النبي بالمدينة يوم الاثنين فأظلم منها كل شيء إيه الوضع الآن؟ الوضع الآن أن الصحابة ما بيكلموش بعض يقولوا فأوينا إلى بيوتنا قد تغيرت لنا الأرض لا نتكلم مع أزواجنا كل جالس في فراشه يبكي ولا ينام مش بننام صاحيين بس عمالين نبكي كل قلنا رسول الله تحبوه تحبوه يا اخوانا عايزين تبقوا معاه في الجنة مشتاقين إليه امشوا الدنيا شوية يا اخوانا سميناه على خطى الحبيب عشان ندور على طريقه نمشي عليه طريقه إصلاح الأرض طريقه الحق حتى لو كلفك رقبتك طريقه انك تعيش بتحبه وتقول دنيا ايه انا بتاع جنة انا بتاع رفقة نبي انا مش بتاع دنيا انا مشتاق اليك يا رسول الله وحشني وحشني يا رسول الله عايز ابقى معاك مشتاق لك قوي اوعدك يا رسول الله توعدون النهارده يا اخوانا اخوانا دي اخر ليله انا همشي من هنا اروح اسلم على النبي لاني راجع بلدي بكره انا عايز اسلم لكل الناس عليه اخوانا اللي عايز يحمل رساله للنبي نقول له نوعدك يا رسول الله اقول له يا اخوانا اقول له نوعدك هنبقى رجاله اقول له يا اخوانا ولا ما اقولوش يا شباب يا ستات يا رجالة وعد عليكم يوم القيامة أقول ولا ما أقولش النهاردة أذن لصلاة الفجر تاني يوم ويطلع بلال ويبدأ يأذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الناس ما نامتش أصلا صحية فقام الناس يصلون الفجر فلما وصل الأذان بتاع بلال أشهد أن محمد الرسول ما قدرش يكمل فظل يبكي فحاول مرة أخرى أشهد أن محمدا فيبص على بيت النبي النبي مش موجود أول مرة يؤذن الفجر والنبي مش موجود فظل يحاول ويحاول كلما أراد أن يكمل الأذان فنزل ولم يقبل الأذان في ذلك اليوم فذهب إلى أبو بكر وقال يا أبو بكر اعفني من الأذان والله لا أستطيع اعذرني يا أبا بكر ما عدت أستطيع أن أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة اشفقوا على الصحابة ده أنا بقالنا 30 يوم هنا بنتكلم عن النبي أنا مش عارف هسافر بكرة إزاي وأسلم عليه إزاي وأنا ماشي فما بالكم باللي عاشوا 23 سنة يا إخوانا ده مش هم بس اللي اشتاقوا إليه ده, ده, ده, ال- ده الجماد اشتاق إليه فاكرين جذع الشجرة جذع كان موجود جوه المسجد النبوي كان النبي لما بيخطب يمسكه ويقف عنده ويخطب عشان الناس تبقى محددة مكان النبي فلما اتعمل المنبر ساب النبي الجذع وراح للمنبر وقف عليه يقول الصحابة فسمعنا للجذع أنينا لفراق النبي الحديث صحيح كل الصحابة سمعوا الجذع وهو كأنه بيتفلق بيتشقق لفراق النبي رغم ان المسافة 3 متر ولا 2 متر حتى بين الجذع اللي هو مكان المحراب دلوقتي وبين بيت ال- وبين منبر النبي الجزء الخشب اشتاق لرسول الله وانت قلبك جامد الخشب الخشب بيئن لفراق رسول الله وشوف حنية النبي مش سابه ده حتة خشبة فنزل النبي من المنبر وظل يمسح على الجذع فظل الجذع يسكن كما يسكن الصبي عارف الطفل لما تطبطب عليه فيسكت فظل النبي يطبطب عليه احنا حنيتك عظيمة يا رسول الله يطبطب عليه ويقول له اسكن اسكن أما ترضى أن تدفن ها هنا وتكون رفيقي في الجنة وتكون معي في الجنة فسكن الجذع شش، خلاص أرضى آه حتى الجماد اتحرك اتحرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلصت السيرة هنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بس خليني أسألك تاني هتمشي على سكته انا هروح اسلم عليه ابلغكم ابلغوا السلام عنكم يا اخوانا الناس اللي بتتفرج ابلغوا السلام طب هل ابلغوا الوعد ابلغوا الوعد يا اخوانا عارفين الوعد ابلغوا الوعد ان انتوا هتحملوا رساله اصلاح الارض تنهضوا بالامه المسكينه دي امه حبيبكم بقت في قاع الارض وهي اعظم امه بمنهجه يرضيكوا كده اقول له نوعدك يا رسول الله هنحمل الرسالة حتى الموت أقول يا أخوانا الشباب يلي عندكم على الإنترنت تدخلوا النهاردة وردوا عليا يا ناس يلي موجودين ربنا أعلم بنيتكم أنا هروح وأسلم عليه وأقول له يا رسول الله إن شاء الله في ملايين بيوعدوك وربنا أعلم بالنوايا بس اوعى توعد لا تسود وجهي يوم القيامة أخوانا نشوفكم على خير وربنا يتقبل منا ومنكم هنسلم كلنا على هسلم لكم على الرسول كلنا النهارده وهوعده هنشيل الرساله يا رسول الله وكل واحد عالم بنيته واوعى تقول اوعدك يا رسول الله قولها بينا وبينك وبين نفسك وانا ان شاء الله بلغها او ابعتها لي وانا ابلغها بس اوعى تقولها وانت مش راجل مش قدها هصلح في الارض كل واحد في مكانه دي رساله النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله توحشنا يا رسول الله يعني أكرمنا في المدينة كرم شديد والله يا أخوانا أكرمنا أكرمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إني داع فأمين يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ربنا اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بهذا النبي العظيم الحمد لله برسول الله الحمد لله اننا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله بالاسلام الحمد لله بالقران الحمد لله بالحبيب بالحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كيف نحمدك كيف نحمدك على هذه النعمة نعمة السيرة نعمة مراد نعمة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين صل عليه في الآخرين صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجزه عنا خير ليت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم أحينا على سنته توفنا على ملته احشرنا تحت لوائه أوردنا حوضه اسقنا من يد النبي يا رب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا فرحه بنا يوم القيامة أسعده بنا يوم القيامة يا رب يأخذ بأيدينا إلى الجنة يفرح بنا يفرح بنا يأخذنا في أحضانه يا رب العالمين يأخذ بأيدينا ويدخلنا الجنة اجعلنا يا رب رفقاء النبي في الجنة يا رب كل من سمع هذه السيرة اجعله رفيق النبي في الجنة نقسم عليك نقسم عليك في هذه الليالي الأخيرة رفقاء النبي يا رب رفقاء النبي يا رب كل رجل يسمعنا الآن اجعله رفيق النبي كل امرأة تسمعنا الآن اجعلها رفيقة النبي كل شاب وفتاه يسمعون الآن حتى الأطفال اجعلهم يا ربنا رفقاء النبي نقسم عليك في هذه الليلة باسمك الأعظم اكتب كل من يسمع الآن رفقاء النبي في الجنة يا رب يا رب اشتقنا لرسول الله يا رب نخجل ألا نكون قد فعلنا ما تحب ويحب رسول الله ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنت عنا راض يا رب يا ذا الجلال والإكرام سينتهي رمضان يا رب أأعتق سنة يا رب نطرق على بابك من أول رمضان أعتقتنا ولا لسه اعتقنا يا رب اعتقنا يا رب لم يبقى إلا يوم يا رب نستغيث بك اعتقنا احنا مساكين يا رب ملناش غيرك غلطنا كتير سامحنا سامحنا اعتقنا يا رب اعتقنا الليلة يا رب اعتقنا الليلة يا رب يا رب ما نروحش لبيوتنا الليلة إلا وقد غفرت لنا يا رب لا ينتهي هذا البرنامج الليلة إلا وقد أعتقتنا وغفرت لنا وتبت علينا ورحمتنا يا من تتنزل كل ليلة تنادي هل من تائب فأتوب عليه نتوب إليك الليلة نتوب إليك الليلة يا رب وقفنا ببابك وطرقنا الأبواب وذللنا على الباب وبكينا على أبوابك يا رب سامحنا يا رب يا رب كنا نعصاك طويلا وكنت تسترنا كنا نعصاك سنين طويلة وكنت بتسامحنا جئناك اليوم فهل تردنا ما تردناش يا رب ما تردناش يا ذا الجلال والإكرام اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول امرنا اعتق رقابنا فك اسرنا امن روعاتنا استر عوراتنا استر عوراتنا استر عورات المسلمات في فلسطين والعراق يا رب استر عوراتنا استر عوراتنا اغفر زلاتنا اقبل توباتنا نتوب اليك الليل فتب علينا نتوب إليك الليل فتب علينا يا ذا الجلال والإكرام يا رب حرمنا من صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة يا رب حرمنا ان احنا نجاهد معاه يا رب النبي قال لسعد بن أبي وقاص فداك أبي وأمي يا سعد اللهم إننا لا ندري أكان سيقول لنا مثل هذا أم لا يا رب النبي قال لأم عمارة أنت وأهلك رفقائي في الجنة يا رب هل نحن وأهلنا رفقاء في الجنة اكتبنا رفقاء النبي في الجنة الليلة يا رب الليلة اكتبنا مع أصحاب النبي رفقاء له في الجنة يا رب يا رب نستغيث بك سينقضي رمضان نتذلل إليك اغفر لنا اعتقنا سامحنا أبكنا من خشيتك أذقنا حلاوة الإيمان يا رب هيخلص رمضان سامحنا يا رب سامحنا اغفر لنا اغفر توب علينا ارضى عنا نجنا من النار نجنا من النار نجنا من النار حرم النار على أجسادنا على أجساد أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا يا رب حرم علينا جهنم يا رب فإن عذابها كان غراما اللهم إن قعرها بعيد وحرها شديد ولها مقامع من حديد يا رب يا رب راضي يا رب ارضى الليلة يا رب يا رب الليلة آخر ليلة هنتكلم فيها عن رسول الله في رمضان السنة دي اجعلها ليلة بركة يا رب اجعلها ليلة رحمة يا رب اجعلها ليلة توبة يا رب اجعلها ليلة عتق يا رب يا رب نشهدك أن تكلمنا عن رسول الله وأحببناه ونشهدك بكل قلوبنا أننا نريد أن نكون على طريقه ونعدك يا رب أن نبذل الجهد في رسالة النبي وإصلاح الأرض ارضى يا رب ارضى يا رب ملناش غيرك الدنيا صعبة علينا الذنوب كتيرة والمعاصي كتيرة والشياطين كتيرة والزمن صعب يا رب ما تسيبناش انقذنا خذ بأيدينا ثبتنا بعد رمضان اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى يا ذا الجلال والإكرام لا يأتي علينا رمضان القادم إلا والإسلام عزيز انصر الإسلام يا رب العالمين انصر الإسلام يا رب العالمين أيقظ أمة حبيبك محمد أيقظ أمة حبيبك محمد أيقظنا قبل أن نموت أيقظنا قبل أن نموت دينك من له غيرك يا رب العالمين يا مغيث أغث المسلمين يا مغيث أغث المسلمين أغث المسلمين في العراق يا رب العالمين يا موسى يا رب العالمين فلسطين يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا رب يا رب كلما أردنا أن ينتهي الدعاء لعلها ليلة إجابة اعتقنا يا رب اعتقنا يا رب اعتقنا اعتقنا سامح يا رب سينقضي رمضان يا رب لا نخرج لصلاة العيد إلا وأنت راض عنا يا رب نخرج لصلاة العيد وليس علينا خطيئة يا رب نخرج لصلاة العيد وقد غفرت لأمة محمد يا رب تخرج الأمة لصلاة العيد وأنت راض عنها يا رب يا رب يا رب نتذلل نتذلل نتذلل ونخفض الرؤوس اهدي أولادنا ارزقنا الإخلاص طب علينا ارضى عنا سامحنا استرنا استرنا بسترك الجميل ارزقنا الإخلاص اجعل نوايانا خالصة لوجهك انصرنا انصرنا انصرنا مكن للمسلمين مكن للمسلمين أعنا أعنا افتح علينا افتح علينا استخدمنا ولا تستبدلنا انصر بنا الإسلام أبكنا من خشيتك أعنا على صلاة الفجر أعنا على قيام الليل ارضى عنا يا رب ارضى عنا يا رب سينقضي الليلة ارضى عنا يا رب اعتقنا اعتقنا اعتقنا يا رب اعتقنا يا رب اعتقنا اعتق الشباب والبنات اعتق كل من عصوك يا رب هذا الدعاء هذا الدعاء نقسم عليك لا تردنا أنت تستجيب الدعاء أنت تقول ادعوني أستجب لكم ونحن ألححنا الليلة في الدعاء إلحاحا طويلا ويا رب لم يعد في أيدينا شيء لنفعله ورمضان ينقضي وانتهت صلاة التراويح والقيام وختم القرآن وبذلنا الجهد فهل سامحتنا فهل رضيت عنا روحنا بيوتنا وانت راضي عنا يا رب رب روحنا بيوتنا وانت راضي عنا يا رب نسألك أن تقول للملائكة الآن يا ملائكتي إني راض عن الملايين الذين يؤمنون الآن قد غفرت لهم يا رب يا رب نسألك أن تذكرنا بهذه الحلقة يوم القيامة يا رب نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا عبادي أنتم الذين كنتم تتذللون إلي آخر ليلة من رمضان تذكرون حبيبي محمد قد غفرت لكم يا كل من أمنتم اذهبوا فادخلوا جنتي يا رب استجب يا رب انصرنا أعنا افتح علينا افتح علينا فتحا عظيما استخدمنا شغلنا عندك يا رب شغلنا عندك يا رب شغلنا عندك يا رب يا رب اجعل كل شاب وفتاة رجل وامرأة يعملون للإسلام يعملون لإصلاح الأرض للنهضة انهض بهذه الأمة يا رب يا رب على أيدينا انهض بهذه الأمة على أيدينا وارزقنا الإخلاص يا رب لم يعد شيء نفعله غير أننا نتمنى أن تتقبل أتقبلت رمضان اقبل رمضان يا رب اقبل الصيام والقيام تعبنا يا رب نشهدك وقفنا وصلينا وقرينا وسجدنا وبكينا ما بنمنش ابدا المن لك يا رب ولكن بدلنا جهدنا اقبلنا يا رب اقبلنا احنا ملناش غيرك مساكين يا رب يا رب رفقة النبي في الجنة ما ننساهوش ابدا بعد رمضان اغرس حبه في قلوبنا يا رب اغرس حبه في قلوب الشباب والبنات يا رب اخرج الحب الحرام من قلوب الناس وقلوب الشباب واغرس حب النبي يا رب اقبل منا هذه الدعوة اقبل مني هذه الدعوة اغرس حب النبي في قلوب الامة يا رب يا رب اغرس حب النبي في قلوب الامة يا رب يا رب استجب اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد